السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام اصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه الى يوم الدين وعلى رسل الله اجمعين اما بعد فان العقيده الصحيحه هي التي يعتمد فيها المسلم على مستنده من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكل معتقد لا يراعي كلام الله القران وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي السنه والبيان فهو من القول على الله بغير علم لا شك اننا نعرف ربنا تبارك وتعالى بعقولنا ولكن عقولنا لا تستقل بادراكه ومعرفته يعني المؤمن او الانسان عموما قد يدله عقله على صانع الكون وخالقه لكن لا يمكن ان يتعرف على اوصافه او كل اوصافه هناك اوصاف يدل عليها العقل كالعلم مثلا والقدره لان لا يمكن لهذا الكون المتناسق الا ان يخرج من عليم قدير تمام القدره وتمام العلم يبقى العقل يدل على هذا لكن العقل لا يمكن أن يدل على أن القرآن كلام الله المنزل على محمد هذا وحي هذا الباب يسمى باب السمع السمع لأننا ينقل إلينا وهذا الباب هو الذي ارتضاه ربك تبارك وتعالى لتعليم البشرية منذ علم آدم الأسماء كلها قبل أن يسكنه الجنة ولما اهبطه الى الارض اخبر انه سيؤتيه سيعطيه هو وولده كتب ومناهج الهدايه فاما ياتينكم مني هدى فنحن لا نقف في معرفتنا بالله ومعرفتنا برسله ومعرفتنا باركان الايمان وامور الاسلام الا على هذا الهدى وانظر الى قول ربك هدى وكان من اعرض عنه فهو على طريق ضلاله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يبقى في صراط يعني طريق الصراط هو الطريق الواضح الشرعة وصف الصراط في القرآن بأنه صراط اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما ووصف بأنه شرعة وبأنه منهاج شرع لكم من الدين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هذا المنهاج متلقى عن الله ولهذا اقتضت الحكمة أن يرسل الله رسلا إلى البشر لو كان العقل كافيا في معرفة ما يجب على الإنسان وما يمتنع عليه لقال لنا ربنا أنا أعطيتكم العقل لكن أرسل الله الرسل تترى وبعث النبيين وأمدهم بمناهج الهداية العقيدة الإسلامية عقيدة صافية ولهذا ظل عليها المسلمون في زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان التابعين ثم بدات مقالات وبدا اشخاص يتكلمون في العقيده بعيدا عن منهج الهدى كمثلا اثاره قضيه هو الانسان مسير ولا مخير منهج الهدى تؤمن به بالقدر وتعلم ان العبد يختار عمله يختار ما يريد حقيقه وان الله خالقه وخالق اختياره المناهج الاخرى يدخل الى المساله من بدهيات ومقدمات مختلفه وينتهي فيها نهايه فاسده تبقى البدايه فاسده والنهايه فاسده ولهذا منهج العقيده الصحيح انك تبدا بدايه صحيحه البدايه الصحيحه ان مستندي الاصلي في العقيده قال الله ولهذا يقال لكل من بدا بدايه مخالفه لهذا اانتم اعلم ام الله ربنا بيقول اهو وطالما قال الله يمكن ربنا لو قال في مسألة علمية أو مسألة عادية هن هنقدم قوله على قولي وقولك لكن حينما يقول الله في مسألة غيبية لا علم لك بها يبقى كيف تتكلم أنت أصلا وكيف تخوض فيها أنت أصلا هذا باب مدخل العقائد المهم ولهذا مستندنا في العقيدة قال الله قال رسول الله قال الحافظ الذهبي هذا هو العلم العلم قال الله قال رسوله إن صح قال الله ما قالش عليه إن صح لأن القرآن منقول إلينا بالتواتر لكن قال رسوله في متواتر وفي أحاد الأحاد فيها صحيح وفيها ضعيف هناخد من هناخد ايه من الاحاد الصحيح ولا الضعيف ما صح يبقى العلم قال الله قال رسوله ان صح والاجماع فاجهد فيه ثلاث مرتكزات يرتكز عليها العلم الشرعي قال الله القران قال رسوله ان صح يعني صحيح السنه والحديث الاجماع فاجهد فيه أي فاجتهد في تحصيله العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه وحذار من نبذ الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه تقول أصل فلان قال أو عل... مين فلان هذا مين فلان هذا وإن كان فقيها هل يصادر أو يصادم بين قول له أخطأ فيه أو زل فيه وقول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن القيم لما صاغ عبارة الذهب البيتين دول صاغهم في النونية فقال لنا أن الإجماع هو ما كان عليه الصحابة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان وحذار من نبذ الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان يبقى قال الله قال رسوله أجمعت الأمة بعد ذلك اجتهادات عندي قال الله ما فيش اجتهاد الاجتهاد في الفهم بس الاجتهاد في فهم قول الله إن كان واضحا جليا بينا فلا نحتاج إلى اجتهاد وإن كان يحتاج إلى بيان فالاجتهاد في الفهم ومعرفة مقصد الله ومقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القرون في أواخر القرون الثلاثة ظهر كما قلنا أناس يتكلمون في العقيدة بغير هذا المستند ولهذا لما تقرأ أول حديث في صحيح مسلم في كتاب بعد المقدمة كتاب الإيمان أول كتاب في صحيح مسلم أول حديث في صحيح مسلم وحديث إيه حديث جبريل برواية عبد الله بن عمر عن أبيه الإمام مسلم في مقدمة الإسناد في إسناد الحديث يروي عن رجل يقال له يحيى بن يعمر حد يعرف حاجة عن يحيى بن يعمر إمام من أئمة المسلمين في زمن التابعين يحيى بن يعمر ده أول من نقط المصحف المصحف المكتوب في عهد عثمان كان خالي من النقط والتشكيلات لا نقطة النقط دي اسمها نقط الايه الإعجام نقط الايه الإعجام وكان قبلها حاجة اسمها نقط الإعراب يعني أعرف ده مجرور ولا مرفوع منون ولا غير منون منين الكلام مكتوب لو رجعت المخطوطة من مخطوط المصحف هتجد الكلام كله ايه مكتوب بخط بدائي بسيط مفيش على الكلمات اللي هي الحروف المتشابكة أي علامة لا علامة وقف ولا علامة آه، آه، سكتة لطيفة ولا حتى نقطة نون من نقطة باء ولهذا لما تيجي تقرأ فتبينوا وتجد في القراءة الأخرى فتثبتوا الكلمة واحدة النقط اللي بتغير الكلمتين الفاء والتاء والباء بدلها حطينا ثاء بدل من نقطة تحت بقى من ثلاث نقط نقط فوق طب هو من غير نقط خالص يبقى تحتمل فتبينوا وتحتمل فتثبتوا ليحكم هنا القراءة ومحدش يفهم الا واحد بقى تحمل القراءة بالإسناد الشيخ محمد الشيخ عبد النعيم يقول لك انا ليا سند شيخي علمني كده جبتها منين يقول آه، والله الشيخ اداها لي كده طب شيخ جابها منين من شيخه وهكذا وهكذا يبقى هنا ايه تلقي تلقي لكن لما ظهر هؤلاء الذين تكلموا في مسلم يحيى بن يعمر يقول ايه انطلقت انا آه، وحميد بن عبد الرحمن وايه مين يذكرني بال- بالعباره لا انا عايز الاسم الثالث ما انا عارف حجين او معتمرين الاسم الثالث ها قال انطلقت انا ويحيى بن يعمر ولا قال وحميد بن عبد الرحمن وحميد بن عمر الى مكه حاجين او معتمرين قبلها قال ايه كان اول من قال في القدر بالبصره مع بدي الجهني حط سطر تحت الخط ده يحيى بيقول ايه كان اول من تكلم في القدر في البصرة راجل اسمه معبد الجهني طب تكلم في القدر قال ايه طب ما الصحابة ما كانوش بيتكلموا في القدر امال فين وان تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره ده في نفس الحديث لا تكلم في القدر بغير هداية الوحي فاطلع لنا بطامات كبرى شوف بقى لما تكلم في القدر في البصرة قال ايه كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى مكة حاجين أو معتمرين الراجل مش فاكر هو كان رايح يحج ولا يعتمر لكن فاكر أنه كان رايح يدور على حد من الصحابة وهو بيروي الرواية اختلط عليه واحنا كنا في سفر حج ولا كنا في سفر عمرة ما هو جاي من العراق لمكة وهو جه مكة كتير ما بين حج وعمرة فبيقول والله مش فاكر كان السنة دي كنت جاي أحج ولا جاي أعتمر بس اللي أنا فاكره كويس أنا كنت جاي أدور على حد من الصحابة ليه؟ عشان يفتينا في اللي بيقوله الراجل ده عندنا يبقى الراجل قاعد في البصرة عمال يقول كلام البعض بيقول عليه زي الفل والبعض بيقول ايه الهبل ده ايه الكلام ده والراجل عنده حجج وعنده بيان وعنده لسان فمحدش قادر يرد عليه واللي عندهم قدر من التمسك بالعقيده السلفيه مستغربين كلامه بس مش قادرين هم ايه يقمعوه فقالوا لا نروح للصحابه قال فلقينا او فقدر لنا او فوفق لنا عبد الله بن عمر قابلناه بقدر ربنا الصحابي اللي احنا عايزينه طلع مين عبد الله بن عمر قال فاكتنفته انا وصاحبي مش عارف قابلين قابلناه داخل المسجد ولا قابلناه خارج من المسجد خد بالك التفاصيل ده ممكن ما نقفش عليها كتير داخل ولا خارج ايه يعني ما تفرقش المهم ان احنا قابلناه وسالناه قال فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن يساره كتفناه يعني وظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت انا ب- بغ- بغلبة ظني عارف ان صاحبي هيسيبني انا اتكلم فاتكلمت تكلمت فقلت ابا عبد الرحمن ان ناسا قبلنا يقرؤون القران ويتقفرون العلم يعني يبحثون عن دقائق المسائل العلمية الشرعية وذكر من صفاتهم يعني بيصوموا وبيصلوا وكل حاجة مسلمين يعني غير أنهم يقولون لا قدر شوف بقى اجتهاد إذ- إذا سمينا اللي قاله معبد الجهني ده اجتهاد اجتهاده أدى لإيه أن ينفي حقيقة القدر وهو علم الله بما يكون قال لك ما مش معقول ربنا عارف كل حاجة كل حاجة هتحصل عارفها يبقى إذا لو أثبتنا علم الله إذا فالعباد في معاصيهم معذورون لأن ربنا عارف إن في- فلان هيعصى وفلان هيكفر طب وفلان ده ما يقدرش بقى ما يقدرش اه يقول لربنا غير اللي ربنا عارفه واللي ربنا مقدره لا يا اخوانا انتوا كده هتنفوا التكليف هتنفوا ان العبد ايه مكلف وانا عندي العبد مكلف يبقى بلاش حته علم الله دي وبلاش حته القدر دي فقال ما فيش حاجه اسمها ايه قدر وانما الامر انف طبعا هنتكلم عن مساله القدر بالتفصيل هنا لكن انا بس جايب لك مدخل اللي بيخش في العقيده صح واللي بيخش في العقيده غلط فوصل لنتيجه نفي القدر شوف عبد الله بن عمر رد قال ايه قال اذا لقيت هؤلاء او قال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم اوعى تغرك صلاته ولا قراته ولا صيامه ما الخوارج الرسول وصفهم بأنه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وقال عليهم كلاب أهل النار وقال عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فما تغترش ولهذا قال إذا لقيت أولئك البعداء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لو عنده جبل أحد ذهب بيوزعه للنهار لوجه الله ما قبل الله منه ليه حتى يؤمن بالقدر وهنا مهم جدا المرتكز العقدي عليه يقوم البر وعليه يقوم العمل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب يبقى العقيدة مرتكز لو أنفق مال الدنيا كله وهو على معتقد فاسد لا يقبل الله منه وخد بالك البر يعني الخير المرتكز العقدي في البر دي عقائد راسخة في القلب بنسميه علم مسائل علمية لكن خد بالك انت بتاخد ثواب في المسائل العلمية اكتر ما بتاخد ثواب في المسائل العملية التعبدية يعني ثواب ان انا عرفت ربنا صح اكتر من ثواب ان انا صليت وصلاتي ما تصحش الا اذا عرفته صح اه اذا عرفته غلط يبقى بصلي الغلط بتوجه للخطأ فلا تصح صلاتي إلا إذا حسن توجهي عشان كده أول كلمة في دعاء الاستفتاح اللي رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب واختاره الشافعي كدعاء للاستفتاح في الصلوات وجهت وجهي طب بتصلي لمين بتصلي ده شيء كويس لكن بتصلي لمين ما في ناس بتصلي للصنم وفي ناس بتصلي للشمس الرسول نهانا عن صلاة في هذا التوقيت طب ليه يا عم ده احنا معتكفين والصلاة خير خير موضوع نقول لك لا نهانا في هذا التوقيت ليه لأن في ناس كانت بتتحرى الصلاة للشمس عند الغروب فنهينا عن صلاة بعد العصر وعن صلاة بعد الفجر حتى لا نصلي في وقت كانوا هم يصلون فيه للشمس مع أننا نصلي نحن فيه لرب الشمس هو انا بصلي بعد العصر للشمس ولا لله لله بس قال لك اوعى تتشبه بهم حتى في الوقت خليك متميز خليك مختلف يبقى وجهت وجهي لمن للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين ثم أتوجه إلى ربي أقول له اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك الخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتشرع في قراءة الفاتحة شوف الصلاة بدأ بإيه بدأ بالمرتكز العقدي اللي هو دعاء الاستفتاح اللي احنا بنهتمش بيه حتى انا بقرا الفاتحه قراءه اليه ما ب... ما بتفطنش فيها للمرتكز العقدي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد مرتكز عقدي مهم جدا عشان كده لا يصح العمل الا اذا استقام على قاعده عقديه ايه سليمه والا كانت العباده على ضلاله على ضلالة مهما عبدت يتقال لك عبادتك لا قيمة لها ظهر بقى أمثال معبد الجهني كتير وبدأوا يلبسوا على الناس في أمر العقائد مرتكب الكبيرة حكمه إيه اللي مات على كبيرة من الكبائر ربنا توعد في القرآن بعض مرتكب الكبائر بالخلود في النار زي مثلا آكل الربا زي قاتل النفس المؤمنة ومن قتل إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ده ظاهر اسمه ظاهر القرآن واحنا هناخد عقائدنا ومذاهبنا العملية من القرآن فيطلع واحد يقول لك بس مرتكب الكبيرة بنص القرآن مخلد في النار جبت منين يقول لك ما تقرا القرآن اهو ومن يقتل مؤمنا متعمدا ايه فجزاؤه جهنم ايه خالدا فيها حد له شوق في حاجه بقى بعد القران ما اتكلم حد يقدر يقول حاجه نقول له لا احنا ما نقدرش نقول حاجه مع القران بس انت فهمت القران غلط انت صدمت نصوص القران بعضها ببعض انت ما رجعتش للرسول صلى الله عليه وسلم اذا التبس عليك الفهم امال ربنا جعل الرسول ايه ليب... لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لإيه لتبين للناس ما نزل إليهم ما الصحابة ساعات كانوا بيفهموا الفهم اللي يتبادر للذهن ويطلع مش هو الفهم المقصود الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قالوا أينا لم يظلم فهموا الظلم على عمومه ومين فينا ما ظلمش نفسه في مرة مين فينا ما ظلمش أخوه ولا حد من إخوانه احنا كلنا رايحين جهنم ما حدش فينا له الامن ولا له الهدايه التامه ما هو ربنا بيقول اولئك لهم الامن وهم مهتدون اللي هم ايه امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فالرسول تبسم وقال لهم ايه لا ليس كما قلتم ليس كما تظنون اقرأوا قول العبد الصالح أي في القرآن إن الشرك لظلم عظيم يبقى معنى الآية ببيان الرسول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذي هو الشرك يبقى الظلم اللي هو دون الشرك يخرج من ايه من عموم الايه يبقى ده اسمه الفهم بقى حسن الفهم وحسن الفهم انا عندي فيه برضه المستند الشرعي الرسول قال ايه الصحابه فهموا ازاي لان بعد كده انا هاخد ديني من يحيى بن يعمر ولا هاخده من معبد الجهني ولا هسيب يحيى بن يعمر ومعبد الجهني وهالف أنا او اشوف واحد في زماننا بيالف لو مشيت في السكة دي يبقى ماشي في سكة الضلالة ومن هنا لما ظهر وفي عبارة أنا عايز أقراها يمكن هي في المس... ليست في, في الكتاب ليست في المتن لكن ال... ال... العبارة لعلي يعني أعثر عليها بسرعة ال... ال... المبرزون في عصر الصابوني في كل العلوم ذكر منهم فذكر منهم ناس في علم الكلام وفي الاعتزال وفي في عقائد فاسده مبرزون وهم على عقائد ان شاء الله نجيبها بدل ما نضيع عليه فيها الوقت فهو انسان مبرز مبرز يعني ايه يعني علم من اعلام الزمان بس معتزل المعتقد على عقيده المعتزل القاضي عبد الجبار كان مبرز في عصره القاضي عبد الجبار ده استاذ الاساتذه في علم اصول الفقه معظم اللي كتبوا في اصول الفقه بعده كانوا عالى عليه وتاثروا كلامه بس القاضي عبد الجبار معتزلي بيقول بالاصول الخمسه اللي منها ايه نفي القدر انتوا عارفين اصول المعتزله الخمسه حد عارفها ها التوحيد وايه تاني ها والعدل ها والقدر والتوحيد والعدل والمنزله بين المنزلتين وايه تاني حد ذكرنا بالاصول الخمسه طبعا مش مهم نعرفهم لان دي اصول فيها فساد لكن تيجي تشوف عندهم اول اصل التوحيد تقول كلام جميل توحيد احنا في مسجد التوحيد اصل المعتزله اسمه التوحيد بس التوحيد عند المعتزله هو توحيد الواحد الذي لا صفه له يبقى التوحيد عند المعتزله يتضمن نفي صفات الله قاطبه اوعى تقول عليه بي- بيعرف بيعلم اوعى تقول عليه يقدر اوعى تقول يحب ويبغض نقول له القران في الكلام ده يقول لك لا لا ده القران ظاهره كده بس انت ايه لازم تفهمه صح احنا مع بعض ان لازم نفهم القران صح بس انت كده مودينا نفهم القران غلط مش مودينا نفهمه صح بعدت عن منهج الرسول في الفهم وبدات تستقل انت بمنهج خاص ليك في الفهم فانتهيت الى نفي صفات الله عز وجل القدر ال- العدل نفي القدر الاصل بتاع العدل يقول لك ما هو ربنا لو ربنا اثبت القدر يبقى مفيش عدل ربنا قلب لهب في النار تبت يدا ابي لهب وتب طب بالله عليكم ابو لهب يقدر يعمل ايه غير انه يروح النار اه ي- يقدر يعمل ايه غير انه يروح النار طبعا القدر ثابت لكن السؤال هنا ربنا ظلم ابو لهب أبو لهب ده مش أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بنصرته مش كده حتى بالعادة يا أخي تنصر ابن أخوك أبو لهب ده مش قاعد الرسول 13 سنة يتحايل عليه قول لا إله إلا الله يجي بتاع بتاع نفي القدر يقول لك طب هيقولها ازاي ما هو ربنا قال انه كافر ربنا قال انه كافر بعلمه بعلمه مش باكراهه حد جه في مره ابو لهب قال يا محمد شيل عني القيود اللي انتم ميدني بيها انا عايز اقول بس مش قادر ربك مكتفني لا يمكن حتى لم يقولها نفاقا يبقى الشاهد هنا ان ان ان ق- هنفهم قضيه القدر عند اهل السنه لكن هم دول ما قدروش يفهموها فقال لك يبقى عشان تثبت العدل لازم تعمل ايه تنفي القدر وما فيش عدل الا بنفي القدر طب ما انا لو نفيت القدر يا جاهل هثبت الجهل لله لان هقول لك ربنا يعرف انا هعمل ايه بعد ساعه ولا لا تقول لي لا ما يعرفش انت بقى اللي ايه يا تقعد في المسجد تكمل معانا يا تروح وربنا ما يعرفش انت وانت نفسك ما تعرفش دلوقتي لكن بعد ساعه هنشوف انت هتعمل ايه ما هو ربنا بيختبرك اهو اقول لك يعني ربنا يجهل هذا يعني لا يعلم يعني اردت ان تنزه الله عن الظلم فنسبت له الجهل يا جاهل عشان كده أهل السنة هم اللي فهموا العقائد صح يثبتون علم الله وينزهونه عن الظلم ايه المانع انه ابقى عارف كل حاجه وعارف انا هعمل ايه لكن ما اكرهنيش ما اجبرنيش ده بيتحايل ده, ده الشرع انتوا شفتوا دعاة الخير دايما بيتحايلوا على الناس ولا لا مش ساعات بتقابل واحد ما بيصليش تقول له بوس ايدك تعالى معايا الجامع طب وانت تبوس ايده لو ما ان شاء الله ما جه لكن انا ه- بقول له بوس ايدك لان الرسول قال لنا لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم شك ربنا يهديه على ايديا ولما يخش الجنه ابقى انا ابقى سعيد ومبسوط ها مش كده طيب يبقى اذا هذا المعنى انا بدعوه وبتحايل عليه وهو مش عايز يجي طب ايه اللي منعه انا بشوف ناس يجوا في صلاة الجنازة يقفوا على أبواب المساجد الميت ميتهم ورايحين يدفنوه أو رايحين يجاملوا صاحب الميت أو أهل الميت فيجي عند الصلاة وما يقدرش يخش المسجد وتجده إنسان عاقل تيجي ت- تقعده في مشكلة تلاقيه بيتكلم كويس وبيحل بين الناس كويس وما شاء الله يتكلم في الفن تلاقيه زي, زي البربنت في الكورة تلاقيه أستاذ في السياسة ليه كل حاجة بيفتي فيها طب المسجد ما بتخشش مسجد ليه يقول, يقول لك والله ما انا عارف نفسي اخش ده منع يا اخوانا ده منع ولا هو مش عايزه ما انا بتحايل عليه عشان يخش طب تعالى نجرب كده وهات ايدك وتعالى في ايدي ونخش ونشوف حد هيمنعك ولا لا ما هو هيقول لك انا انا مش قادر طب هات ايدي في ايدك وتعالى نخش سوا خش ورايا تحت باطي اذا حد منعك يبقى ليك عندي ايه الحق محدش هيمنعك طب اتوضى وقف صلي في الصف شوف حد هيمنعك ولا لا عشان كده الانسان مكلف واختار يختار ماذا يصنع وربنا لا يكرهه ولا يجبره وزي ما قلنا هنفصل المسألة دي بعد ذلك فلما ظهرت عقائد فاسدة على رأسها عقيدة الاعتزال عقائد المعتزلة عقائد المرجئة عقائد الخوارج عقائد الروافض الشيعة الضلال في هذه العصور أهل السنة كانوا بيردوا عليهم ويقمعوهم يعني كان كل واحد زي يحيى بن يعمر ده يروح البصرة ها يقول للناس أنا سألت عبد الله بن عمر على اللي بيقوله معبد الجهني قال لي ده ضل مضل فالناس على طول تروح سايبة معبد الجهني وتسمع كلام يحيى بن يعمر ليه عبد الله بن عمر قال الصحابي الجليل قال اللي شاف الرسول قال هنسمع من ده ونسيب ده فينقمع معبد الجهني حتى انه يا اما يهرب يا اما يموت مقتول يبقى عقائد فاسدة وضلة بس بالزهرة في الناس لحد ما جه القرن الثالث في أواخره بدأ أصحاب البدع يبقى لهم شوكة يعني إيه؟ يعني الناس اللي بتسمع لهم يكترهم ولما الناس اللي بتسمع لهم يبقوا كتير يبقى تقدر يجي يقدر يقدر يحيى بن يعمر يجي يقول معبد الجهني اخرج من هنا او انت ما, ما تتكلمش في مسجدنا ولا ولا ما يقدرش شفتوا مالك بن انس لما دخل عليه الرجل ليسأل كيف استوى الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال ملك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة قال وما أراك إلا صاحب بدعة وأمر به فأخرج من المسجد أمر به فإيه طلعوه من الراجل ده ما يقعدش في مسجدنا ده مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مالك لسطوته في المسجد لأن كل أهل المسجد بيسمعوا مالك يقدر يقول طلعوه ده مبتدع فيطلع فيطلع لكن لما يجي المعتزلة يقنعوا الخليفة بأن القرآن مخلوق وأن العدل يستوجب نفي القدر والخليفة يعتقد ويقتنع ويبدأ يشغل سلطة الدولة في اضطهاد أهل السنة اللي ما يقولش القرآن مخلوق اعزلوه من منصبه فيعزلون من مناصبهم في القضاء وغيره وبعدها اللي ما يقولش القرآن مخلوق يقعد في بيته ما يفتحش بقه ما يقعد ما يقعدش يقول درس في مسجد من مساجد المسلمين ما هو المساجد بنأممها فيقعد في بيته مسكين مش قادر يتكلم وبرضه الخليفة ما يكتفيش بكده فيقول ايه اللي ما يقولش القرآن مخلوق قدامنا هاتوها دخلوا السجن فمعظم علماء المسلمين تحت الصوت والسيف يقولون بألسنتهم وقلوبهم مطمئنة بالإيمان يقول لك هقول له بقى وخلاص ما هو الراجل بيقول لك يا السيف يا السجن والسجن أمره سهل إنما السيف والصوت عشان إيه عشان مسألة ممكن أموه فيها يعني ممكن أقول فيها بلساني أخد برخصة مين عمار بن ياسر إلا من أكره ها وقلبه مطمئن بالإيمان ويجي الدور على أحمد فيقول قال له أنا هعمل زيهم طب ما أنا لو عملت زيهم الناس بعد عشر سنين ممكن تفتكر أن الكلام ده هو الصح والناس ترث هذا على انه معلوم من الدين بالضروره ونضيع الدين لا انا هقول الصح لن اقبل بمقوله الخليفه مع اني سامع مطيع لا اخرج عليه ولا ادعو للخروج عليه بس لا اقول هذا الذي يقوله فاذا ما اجبرني واكرهني اقول له لا لن اقول فاذا ما سالني لماذا لا تقول لانه الخليفه بيقول لك هو ده التوحيد ده الخليفه عنده مقصد شرعي برضه عايز الناس تبقى موحدة بس من وجهة نظر المعتزلة مش من وجهة نظر أهل السنة فإذا قال لي لماذا لا تقول أقول لأن رسول الله لم يقل هذا ولأن الصحابة وأعيان الصحابة لم يقولوا هذا فكيف أقول ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعرفوا أن أحمد ما كانش يحسن مجادلة المعتزلة المعتزلة دول كان أهل جدل ومخاصمة في الحق وعايزين واحد بقى درس لهم بطريقتهم يجادلهم أحمد كان يكره علم الكلام ولا يخوض فيه طب يرد عليهم ازاي وهم اساتذه في علم الكلام ونصب الادله وتوهين الادله وتقويه الادله وهو ما عندوش الا النص النص فقط فكان يقول لهم ايه هو الرسول قال اللي انتم بتقولوه ده فيسكتوا ما يقولوش ما يقولوش اه لانهم لو قالوا اه يبقى خلاص انتوا بت... انتوا جايين تقولوا غير اللي قاله الرسول ليه ولو قالوا لا يبقوا كدابين والناس عارفه ان الرسول ما قالوش فيرد عليهم بحجة بسيطة سهلة عند المت... عند المتمسك بالوحي هو الرسول قال الكلام ده لا ما قالوش طب انتوا جايين تقولوه لنا ليه ولو قال لك اه قاله قول له انت كذاب انت كذاب قالوا فين فين اسناد الكلام ده فين دليله فين نقله عن رسول الله عشان كده صار النقل في ديننا مستند معرفة الوحي عشان النهارده طلع لنا ناس بتشكك في النقل الناس اللي قاعده تهاجم السلفيين على بعض القنوات اساله سؤال واحد قول له يا استاذ طب والازهر عقيدته ايه في اللي انت بتهاجم فيه السلفيين دول اشمعنى ما بتقولش الازهر ما الازهر نفس الكلام بيقول لك عداله الصحابه وبيقول ايه الاركان الايمان السته صح بيقع خلاف احيانا بين السلفيين وبين المدرسه الاشعريه التي تنتصر في الازهر لكن اللي انت بتهاجم بيه السلفيين ده هو هو اللي ممكن تهاجم بيه الازهر عشان كده كان بعضهم يقول الفكر السلفي يعني التراث المنقول كله احنا عايزين نتمرد عليه طب انت يا جاهل اللي ما بتعرفش تتكلم كلمتين على بعض هتتمرد على هذا كله لا عارف لغه ولا عارف قران ولا عندك مستند ولا عندك روايه ولا عندك فهم وعايز انت تطلع لنا النهارده فهم وتقول لنا هو ده الدين ونمشي وراك كمان يقول لك تعظيم الأئمة وتعظيم الفقهاء وتعظيم البعض يسمي هذا صنم يقول لك صنم التراث يا اخوانا دول ناس فهموا الدين قبلنا واحنا مش مجبرين ان احنا نتلقى فهمهم على انه مستند شرعي احنا اذا اجمعوا ولم يختلفوا فمستندهم شرعي غصب عننا لان عمر الامه ما تجمع على خطا وباطل ودول اجمعوا في المساله قبلنا احنا مختلفين دلوقتي انا وانت انما هم قبلنا اجمعهم والامه لا تجمع على باطل وكانوا اعلم مننا لكن اذا اختلفوا خلاص بنبحث عن الحق ليس بقول احدهم بحجه على الاخر ودي مسائل مهمه في اصول الفقه حتى مع الصحابه هو قول الصحابي حجه ده جدا مبحث من مباحث اصول الفقه حجه ولا مش حجه طيب نعتبره ولا ايه وفيها تفصيل ممكن تدرسها فيها تفصيل المهم لما بدأت العقائد الفاسدة دي أصحابها يجد لهم أتباع وأنصار والروافض يا أخوانا أنا عايز أقول لكم أن الروافض في القرن الرابع الهجري اللي عاش فيه الإمام الصابوني قدروا يسيطروا على معظم بلاد العالم الإسلامي حتى قال الذهبي في تأريخه لقد كان القرن الرابع قرن الرافضة بجدارة تخيل في القرن الرابع قدر الروافض يسيطروا على مقاليد العالم الإسلامي كله عملوا دولة في المغرب وكانوا الروافض بتوع المغرب دول إسماعيلية انت عارف الروافض بتوع إيران والعراق اللي هم الشيعة الاثنى عشرية دول ملايكة في رحلة الإسماعيلية إذا قارنت الإسماعيلية بالاثنى عشرية يبقى الاثنى عشرية دول سلف صالح لأن الإسماعيلية دول عندهم عقائد كفرية واضحة ويقولون بألوهية الحاكم بامر الله اللي كان حكم مصر وخرج ومش عارفين راح فين ويقول لك هيرجع في اخر الزمان زي ما الاماميه بيقولوا ان دخل الغاء بالسرداب وخرافات عقائد مبنيه على الخرافه لكن سيطر الروافض على المغرب ومنها تقدم جوهر الصقلي ففتح مصر في غيبه في غيبه في ضعف اهل السنه فدخل مصر وفتحها وبعد ما فتح مصر قدروا يسيطروا على الحجاز ومعظم بلاد الشام وفضل الخليفة العباسي إمام أهل السنة مقهور ضعيف في بغداد عاصمة الخلافة لحد ما ربنا رزقه بوزير رافضي الوزير نفسه ايه رافضي وقائد جيش رافضي من أسرة واحدة اسمهم بنو بويه بنو ايه بويه ودول بقى بدأوا يسلطوا سفهاء الروافض على أهل السنة تخيل كده واحنا قاعدين اهل السنه في المسجد نطلع نلاقي عيال كاتبين على باب المسجد لعنه ابي بكر وعمر شتيمه في ابو بكر وعمر. فاحنا نغضب فمين اللي كتب كده يطلعوا له احنا اللي كتبنا كده فنتخانق معاهم فتحصل مقتله فالخليفه مش قادر يحمي اهل السنه لان اللي في ايده السيف الوزير وال- وقائد الجند مع هم اللي زقين الروافض لكن أهل السنة تأخذهم الحمية فتقع مقتلة في بغداد وابن كثير في القرن الرابع يذكر لك كم فتنة وقعت بين أهل السنة والروافض وبين أهل السنة والمعتزلة في هذا العصر عشان كده بدأ أهل السنة يكتبوا معتقد أهل السنة قالوا لا ده المسألة بتضيع ده المسألة ده فشت العوام احنا خايفين عليهم هينقادوا للناس دي خاصة ان دين الناس دول دين هوى ودين الهوى محبب لنفوس العوام احنا ديننا دين التقيد بالنص والالتزام وده يبقى صعب شوية على النفوس انما دين الاهواء ده اي واحد بيحب دين الهوى فبدأوا يكتبوا ويصنفوا في العقائد فكان من اول ال- الذين كتبوا في العقائد الامام احمد وابنه عبد الله بن احمد وتلامذة احمد وكان كل من يكتب في عقائد السلف من من من عموم المسلمين يعتبرون احمد هو القدوه في باب نصره العقيده بعد موقف احمد في فتنه خلق القران. جاء هذا الرجل ابو اسماعيل الصابوني. الراجل ده من الكتاب كده عاش في اي قرن يا اخوانا؟ مولود سنه 373 وميت سنه 449 هجريه. احنا بنتكلم في القرن الرابع والخامس الراجل ده عاش عاش 27 سنة في القرن الرابع يعني قضى شبابه لحد ما بقى عنده 27 سنة فين في القرن الرابع وعاش بعد كده 49 سنة في القرن الخامس الراجل ده كان آية من الآيات أبوه كان واعظ بلاد ما وراء النهر وخراسان وهذه البلاد والبلاد دي كانت بلاد سنة بلاد إيران دي كانت زمان بلاد سنة وكان تخضع لها بلاد روسيا والاتحاد السوفيتي دي كانت مفتوحة وجزء من بلاد الصين والهند وكانت بلاد يعني فيها نصرة السنة كل معظم مؤلفي السنة وكتاب السنة في القرن الثالث والرابع والخامس معظمهم ينتموا لهذه البلاد اه لكن كانوا عرب يتكلمون العربية البخاري كان من هذه من بخارى بخارى دي آه، تخضع الآن للدول اللي انشقت عن الاتحاد السوفيتي وإيران الجزء اللي هو بتاع شمال إيران هذا آه، الترمذي ترمذ ترمذ دي بلدة هناك برضه فبدأوا يكتبوا عقائدهم ويملوها لتلاميذهم يعني يجي واحد يقول له يا امام هي العقيده الصحيحه في القدر ايه؟ فبدل ما يجاوبه على مساله القدر يقول له طب خد بقى عقيدتي كلها من اولها لاخرها. ويحفظوها جيل عن جيل ويحفظوها للاولاد حتى الاولاد بقوا يحفظوها في الكتاتيب. انا طمعان ان احنا نخرج من المعتكف تسعة ايام فاضل تسعة ايام آه، نكون قرينا الكتاب كله وبقى عندنا مشروع اسمه حفظ الكتاب، كتاب سهل ومختصر جدا ما يغركش ال- ال- الفهارس والهوامش كتير. لكن متن الكتاب المهم آه، ممكن ت- ت- تقف عليه وتحفظه ومش لازم تحفظه يعني تسمعه زي الصورة لكن تحفظه يعني تقف على ترتيب مسائله وعلى فهمها وعلى فقهها ده المهم ده المهم مش الحفظ بتاع الت- الكتاب للتلاميذ لكن الوقوف عشان بعد كده اي مسألة عقدية اشوفها في التلفزيون اسمعها هنا ولا تعرض عليا هنا اقول لهم لا انا عندي اصل اهو ده الكلام ده مش كلام جمال المراكبي في 2014 لا ده كلام عبد الغني المقدسي في كام في القرن الرابع والخامس الهجري ال- عبد الغني الم- آه، قصدي انا قلت عبد الغني المقدسي كان في القرن السادس والسابع لكن هنا لا الصابوني الصابوني هذا كان يقال يلقب في زمنه بشيخ الاسلام شيخ الإسلام في بلاد فارس وما وراء النهر ما كانوش يقولوا عليها بلاد فارس على فكرة كان دايما يقولوا إيه بلاد آه، الري بلاد خراسان بلاد ما وراء النهر و- والمقصود بالنهر الفرات كل ما وراء النهر دي هذه البلاد اللي فتحها المسلمون في القرن الأول فكان آه، عبد الغني المقدسي ك- كان أبوه واعظ ال- هذه المنطقة الصابوني آسف عبد الغني المقدسي ده قرين ابن قدامة المقدسي كنا شرحنا عقيدته قبل كده ف عبد الغني المقدسي مات سنة 600 هجرية إنما الصابوني مات سنة 449 هجرية كان أبوه هو واعظ هذه البلاد وأبوه مات في فتنة من فتن الغلاة انتوا عارفين الفتن ممكن يحصل فيها سفك دم برضه الناس اتخانقوا مع بعض في العقائد وعارفين انه من اهل السنه فموتوه ويقال ان الصابوني كان عنده حين مات ابوه سبع سنوات ودي حاجه الواحد لا يكاد يصدقها يعني يقولون فجاء اقران ابي من المشيخه فاجلسوه على كرسي ابيه وجعل يحدث فكان مشايخه واقران ابيه يتعجبون من كثره حفظه الراجل ده قعد على كرسي التفسير كما قال السيوطي يفسر ايه شهرا كاملا قول بيقعد ساعه ساعتين في درس التفسير عمال يفسر في طب يفسر في الايه منين يفسر في الايه بما قاله السلف في تفسيرها بالاسانيد يقول لك مجاهد قال ايه ابن عباس قال ايه فلان قال ايه وينقل بالاسانيد احنا بنشوف الاسانيد في كتب من جاء بعد الصابوني بتشق علينا بتصعب علينا شويه بتشق علينا وبتصعب علينا لا دول كان الاسانيد هم العمده اللي يخلينا اعرف ان الكلام ده مين اللي قاله انسب الكلام لقائله من غير ما حد يكذب على حد الاسانيد الصحيحه المتصله الصابوني آه، يقولون اللي قال انه قعد سبع سنوات قالوا انه ظل في مجلس الوعظ الى ان مات سبعين سنه انه عاش قرابه 74 سنه هجريه طبعا البعض قال لا ده قعد سنه عشر سنين ماشي يا عم عشر سنين بدل سبع سنين كان آية من آيات الله في العلم والفقه وشوفوا البيوت كانت بتر- بتطلع الولاد ازاي الولاد بيتعلموا أه- أهم مدرسة للتعليم البيت اوعى تسيب ابنك للمدرسة بس حتى لو كان للكتاب بس لازم البيت يبقى له نصيب في تعليم الولد وكنا احنا هم كانوا علماء فبيعلموا ولادهم احنا مش علماء هنعلم ولادنا ازاي نتعلم معاهم انا انا ممكن اتعلم مع ابني وهو بيحفظ في الكتاب جزء عامه فاحفظ معاه جزء عامه هو جزء عامه للولد الصغير مش ليا ما انا بقف اصلي بالناس ساعات يدخلوني امام فلا احسن ان انا اقرا سوره من السور القصار طب ليه انا ساكت على نفسي كده هو التعليم انا ماليش في التعليم ولا ايه لا ده انا ممكن اتعلم لحد ما اموت يبقى برضه ايه اذا كنا لن نعلم ابناءنا في هذه السن فلنتعلم معهم الصابوني لم ينقل لنا من كتبه الا هذا المعتقد يعني شوف المؤلفات بقى الكتير اللي قاعد اللي قاعد يتكلم في تفسير ايه شهر ده اكيد اكيد نقل عنه في التفسير مجلدات والكتب كانت بتنقل عن طريق التلاميذ يقعدوا يسمعوا منه ومنهم اللي بيكتب ومنهم اللي بيحفظ وبعد كده يبقى الكتاب مش بتاعي انا كنت بكتب على ايد الشيخ انا اللي كاتب بس الكلام ده كلام مين كلام الشيخ فاكتب كده ده هذا ما سمعته من كلام شيخي فلان فلاني فيبقى الكتاب كتاب الشيخ يبقى الشيخ ما مسكش ايه هو ايده وكتب كتاب لكن تلامذته عملوا ايه كتبوا ما يقوله فانتشر كتابه البخاري عمل الكلام ده فانتشر كتاب الصحيح على يد تلامذة البخاري عشان كده اقول لك رواية الفربري ورواية كريمة ورواية آه، كهمش ولا كهمس ورواية مش عارف مين دول الروايات المعتمدة اللي وصلت بالأسانيد الحافظ ابن حجر دونها في مقدمة الشرح اللي هو هدي الساري كانش في مطبعة تطبع الكتاب ولا كتاب أقول كلمتين وخلاص وأنساه مني لا ده الكتاب ده حفظي الكتاب ده شرحي الكتاب ده علمي ببث لكم ها حتى لو كاتب انا لنفسي كاتب بخط ايدي فبقولوا انتوا بتكتبوا ورايا عشان كده كان يحصل بين الكتب بعض ال... الخلافات في بعض الأحرف بسبب إن ده نسي حرف ده زود حرف من مين؟ من التلامذة اللي بيكتبوا فنقلت لنا عقيدته وهي عقيدة مختصرة وله كتاب له, له وصية مشهورة أنا أنصح بقراءتها لو ربنا ادانا وقت ممكن نقراها في يوم واحد وهي وصية بتعبر كيف كان السلف يوصون عند الموت كلها عقيدة وجزء بسيط يتعلق تعمله فيا إلى ما أموت لكن بيوصي أهم حاجة في الوصية أن أنا أوصي أولادي بالعقيدة الصحيحة أعتقد أنا كذا وكذا هذا ما أوصي أنا به أنني أدين لله بكذا وكذا وكذا كتاب الوصية شبيه بكتاب ال... بس على أكثر, أكثر اختصارا وهو موجود وجدناه في يعني ليس له وجود في في زماننا إلا من خلال كتاب قديم صنف في القرن الثامن وهو كتاب تاريخ طبقات الشافعية أنا عايز أقول لكم أن الراجل ده ظهر حينما علا صوت الأشاعرة وقال الأشاعرة نحن أهل السنة وأنا هبين يعني كيف خرج الأشاعرة ليردوا على المعتزلة وينتصروا للسنة فوقعوا في بعض شبهات المعتزلة هي دي خلاصة قصة أشاعرة وأهل ومعتزلة وأهل السنة الأشاعرة قاموا بإيه برغبة شديدة في رد شبه المعتزلة والدفاع عن السنة تجاه مسالك المعتزلة المنحرفة فما كان منهم إلا أن تأثروا وأثروا خدوا حاجات منهم وأنكروا عليهم حاجات فنقلت عقيدة فيها بعض كلام المعتزلة على لسان مين؟ الأشاعرة كان هذا الرجل من العلماء الذين ينتسبون إلى الأشعرية أو تنسبهم الأشعرية إليها عشان كده اللي مترجم له الترجمة الحلوة ديت وحاطط له الوصية ديت هو إمام من أئمة الأشاعرة في القرن الثامن اللي هو ابن السبكي في طبقات الشافعي لكن لما نيجي نشوف عقيدة الراجل هنجد إيه الراجل بيقول دي عقيدة السلف دي عقيدة علماء الحديث أصحاب الحديث منهج قال كانوا في هذا الزمان بيحاولوا ينس... يصفوهم بأنهم حنابلة لا هم ما كانوش حنابلة كان يغلب فيهم الحنابلة لكن كان فيهم شافعية وفيهم مالكية وفي فيهم من كل الطائف ممن يعتصم ابن عبد البر كان مالكي هذا الرجل كان شافعيا ابن كثير كان شافعي الحافظ الذهبي كان شافعي ابن أبي العز حنفي لكن كانوا جميعا يجمعهم هذا إيه ان ده معتقد السلف عقيدة السلف فبدأ هذا الرجل يكتب معتقده وينقل عنه معتقده وقدر ربنا تبارك وتعالى ألا يضيع في من ضاع من الكتب فأن يحقق أنا عايز أقول لكم أن الكتاب المختصر ده النسخة اللي معايا المجلدة ديت هي رسالة ماجستير نوقشت في تحقيق هذه الرسالة يعني في واحد خد ماجستير في انه يخرج لنا الكتاب ده ويعمل عليه شويه يعني تعليقات فهو كتاب قيم وكتاب جيد يعبر عن عقائد السلف في القرن الرابع والقرن الخامس الهجري حيث ظهرت العقائد المنحرفه وصال اهل البدع على اهل السنه فكان لابد من بيان اهل السنه لهذا الحق هنقرا بقى ان شاء الله مقدمه الكتاب وهنلاحظ في المقدمة حاجتين الحاجة الأولى هنسيبها مش هنقراها عشان ما نشقش عليكم وهو إسناد الرسالة حتى الرسالة كل اللي كان بينقلها كان بينقلها عن شيخ عشان كده هتجد للرسالة إسناد يقول من عسر على كتابه أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي ابن مفلح هذا له كتاب مشهور حد يعرفه ها اه له له كتاب الفروع وله كتاب تاني في الاداب المرعيه ابن مفلح من ائمه العلماء اهل السنه الحنابله مش هنقرا الاسناد لطوله لكن انصحكم برضو تقروه وتقفوا على ترجمه رجاله عشان تعرفوا انهم علماء توارثوا هذه الرساله هيبدا الشيخ محمد يقرا لنا من اول كلام المصنف عند قوله قال اتفضل
أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله في الصفحة الخامسة عشرة آخر سطر فيها قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله أجمعين أما بعد فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ممكن تبقى وهدوا وممكن تبقى وهدوا نعم ودعوا الاثنين صح نعم ونهوا, ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين جملة المؤمنين جملة المؤمنين المصدقين المتقين ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم شوف كلمة بدعوا وكفروا من اعتقد غيرها لأنه اعتقد شعبة من شعب الضلالة كمن نفى القدر أو قال القرآن ليس كلام الله أو نحو هذا
وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليه ولمن دعوهم إليها دعوهم دعوهم ماشي ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياها عليها إياهم عليه وحملهم إياهم عليها آه، في تعليق في دقيقة واحدة إن النجاة من النار النجاة عند سؤال الملكين في القبر مرتبط بالمعتقد يعني إيه؟ يعني الإنسان ينجو في قبره وقد يكون محملا بالأوزار محملا بالأوزار والأوزار على قسمين كما نعلم أوزار في حق الله وأوزار في حق العباد والله سبحانه وتعالى أخبرنا على في القرآن وعلى لسان النبي حديثا واضحا جليا ليس بالأغاريط إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى ما دون الشرك يقبل المغفرة وده اللي تخلينا نقول للخوارج ما تاخدوش بظهر الآية في في خلوده في النار عشان ما تضربوش الآية بالآية عشان تفهموا القرآن صح إن الله لا يغفر أن يشرك به الوحيد الذي لا الشيء الوحيد الذي لا يغفره الله هو الشرك إن لقيت الله بالشرك فأنت مخلد في النار أعاذك الله أعاذنا الله وإياك إن الله لا يغفر أن يشرك به طبعا إلا أن يتوب المشرك فيؤمن يصبح مؤمنا بالتوبة والدخول في الإيمان ويغفر ما دون ذلك كلمة ما دون ذلك عامة في كل الذنوب عشان كده قالوا ال- ال- دواوين ال- الذنوب دواوين المظالم ثلاثة ظلم ال- الظلم الأول اللي هو الشرك الظلم الثاني آه، الظلم فيما بينك وبين الله الظلم الثالث أو الديوان الثالث فيما بينك وبين العباد وطبعا آه، كلاهما يقبل المغفرة والعفو لكن أحدهما آكد من الآخر فالعبد شحيح لن يعفو عنك وإن كان أقرب الناس إليك إلا بمقابل أما الله فهو كريم فإنه يعفو عن الكثير يعفو عن الكثير ده, مذهب ده مهم جدا في, مع- في عقيدتنا عند أهل السنة في عقيدتنا عند أهل السنة لكن أنا في القبر نجاتي في القبر مبنية على من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم يبقى عقيدتي في الله عقيدتي في الرسول عقيدتي في دين الإسلام ونجاتي أيضا يوم القيامة بكلمة التوحيد ولهذا ينادي مناد من عند الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع عباد الآلهة الباطلة آلهتهم إلى النار ويبقى الأمة المؤمنة بما فيهم أهل النفاق ويميز الله عند الصراط بين أهل الإيمان وأهل النفاق ده معتقد ثم بعد ذلك يمر الناس على قنطرة النار على الصراط فمن الموحدين من يقع في النار يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله يبقى المعتقد اهو القول هنا هو الاعتقاد اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يذن شعيره ما يزن بره ما يذن ذره شوف اللي في قلبه وزن ذره العلماء القدامى كانوا يفسروا الذرة بنملة يعني نملة وزن النملة من الخير طب ده كان في قلبه كام طن من الشر أكيد كان فيه اللي ما فيش في قلبه إلا وزن الذرة من الخير أكيد كان مملوء ما هو القلب ده وعاء ومع هذا يأتي عليه زمان فيخرج من النار وعقيدتنا خلافا للمعتزلة وال والجهمية والخوارج أن موحدي المؤمنين يخرجون من النار وقد دل الحديث على أن الرجل يمكث في النار ألفي سنة ثم يخرج منها وهو آخر أهل الجنة دخولا إليه يبقى ده مذهب مهم جدا ان انا يا اخوانا هقابل ربي عشان كده كان بعض العلماء اللي ضلوا في باب العقائد كانوا علماء كبار جدا وكان عندهم علوم لا حصر لها يعني هضرب لكم مثل بالإمام الجويني إمام الحرمين ده من من أعيان الأشاعرة الذين ناظروا المعتزلة لكنه في النهاية تأثر بكثير من كلام المعتزلة فقرره وقال به جه في آخر عمره وقف مع نفسه وقفة محاسبة فقال أنا مع ما دل عليه الكتاب والسنة ولا أريد أن أخوض في هذا الساحل الذي لا بحر له ده أنا كل ما أوصل لمسألة أقول إنني حققتها وقررتها أرجع أشك فيها تاني هو علم الكلام مبني على التشكيك وال... في كل شيء يقول لك ما لا تؤمن حتى إيه تشك في كل شيء حتى في الله وبعدين بعد كده تبدأ تثبت وجود الله عشان تبدأ إيمان على نظافة تبدأ الإيمان على سليم واول واجب على العبيد النظر احنا نقول لا يا اخي اول واجب على العبيد ان انا اقول له قول لا اله الا الله حتى لو اخذها تلقينا حتى لو اخذها تلقينا الجويني ده وهو بيموت قال ايه قال خط البحر الخضم الذي لا ساحل انا كنت محب للعلوم الراجل ده له كتاب في الفقه مطبوع حديثا اسمه نهايه المطلب يعني أنا كنت دايما احط من شانه شويه لانه متكلم لكن لما شفت كتابه الفقهي لقيته كتاب عظيم كتاب عظيم في الفقه قرابة الثلاثين مجلد لسه مطبوع حديثا قريبا كانت آفته إيه علم الكلام مصيبته كانت علم الكلام ف وهو بي في قبل موته عمل ايه قال اريد يا رب ان اموت على عقيده امي التي ما مارست العلم تعرفين ان العوام قبل ما تفسد العقائد حتى على العوام في عصرنا العوام عقيدتهم قال الله وقال الرسول تسمع آية من القرآن فتفهمها أو حد يوصل لها المفهوم ده قل هو الله أحد يبقى الله أحد من غير بقى ما تخش في تفصيلات كتير فهي عقيدتها إن الله واحد أحد تسمع حديث في نفي الشرك أو النهي عن الشرك فهي تقول نعوذ بالله لكن ما تبحرتش فكان يقول يا ريت اقابل ربي على عقيده امي اللي ما درستش علم الكلام اصلا وما تبحرتش في العلوم زي لان مش كل تبحر مفيد وكان يقول اريد ان القى الله على دين العجائز عجائز نيسابور لان النسوان العجائز واخدين الدين ابا عن جد كده جيل عن جيل فواخدينه صح من غير ما حد يلبس عليهم والناس اللي كانت بتلبس ما كانوش بيفهموا كلامهم فما كانوش بيسمعوا لهم يبقى هنا المرتكز المهم والاهم ان احنا ايه عايزين ننقي المعتقد هنقيه بايه بحكم اوعى حد يطلع تاني يقول لك ده الراجل ده ضحك عليك في المسجد وقال لك العقيده دي ومش عارف ضحك عليك لا ده هو- نقول له لا انا عندي حكم لقبول ما يقوله الرجل او رفضه ايه هو الحكم انه يرد يردني الى قال الله وقال الرسول اللي يردني قال الله وقال الرسول اشيل كلامه على دماغي اللي يقول لي لا سيبك من الكلام ده اقول له انت صاحب بدعه ولا ايه اللي عايز يجيب لي عقيده بعيده عن الكلام ده او عايز يقول لي ما تف... انت مش فاهمه صح فيجيب لي حاجات من عنده من بره نقول له لا يفتح الله في البضاعه بتاعتك اتفضل امشي
قال فاستخرت الله تعالى واثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء ان ينتفع به اولو الالباب والابصار والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامه على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله برضه مهمه جدا مع اني على عقيده صحيحه بس دايما دايما ايه اتعلمت في العقيده الصحيحه ان انا اقول يا رب اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك هنا ال- ال- الشيخ بيقول ايه والله سبحانه يحقق الظ- الناس بتظن فيا انني امام في ال- في في في- في الع- في في العلم الشرعي فربنا يحقق الظن وينفع به من يتلقاه من من اصحاب العقول واولي الابصار ويجزل علينا المن المنه الفضل بالتوفيق والاستقامه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ده مهم جدا عند اللي بياخد العقيده الصحيحه انه دايما فقير الى الله يا رب بصرني يا رب وفقني عشان ما اضلش ولا شك ان رب العزه لا يكل من لجا اليه ومن توكل عليه اتفضل يا شيخ
قال قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله ولا يكيفونها بكيف أو يشبهونها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها الى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زياده عليه ولا اضافه اليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا ازاله للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتاويل منكر يستنكر ويجر ويجرو ويجرون على ويجرون ولا يجرون يجرون يجرون ويجرون على الظاهر ويكلون علمه الى الله تعالى ويقرون بان تاويله لا يعلمه الا الله كما اخبر الله عن الراسخين في العلم انهم يقولونه في قوله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب وايات الكتاب واخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحه المنيره الناطقه بهذه الصفات وغيرها كثيره يطول الكتاب باحصائها وذكر, وذكر اتفاق ائمه المله وعلماء وذكر اتفاق ائمه المله وعلمائها على صحه تلك الاخبار الوارده بها واكثرها مخرج بالاسانيد الصحيحه في كتاب الانتصار وشرطنا في اول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على ادنى المقدار دون الاكثار بروايه الاخبار, الأخبار وذك- وذكر اسانيدها الصحيحه عند نقله الاثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار
آه، المصنف آه، أخبرنا في هذا الكلام أن له كتاب مطول في باب العقائد اسمه الإيه؟ الانتصار طبعا الانتصار ممكن كانوا دايما يحبون السجع في ال- يبقى ممكن الانتصار لعقيدة السلف الأخيار لكلام كلام من هذا القبيل لكن هو اكتفى ب- بقوله في كتابنا الكبير الإيه؟ الانتصار ودي كانت طريقة علماء السلف يعني آه، لما يجلس في درس العلم مع طلبة العلم يطيل النفس لما يكون مسافر وبعض الناس المساكين العوام مسافرين معاه فيقولوا له قول لنا جملة بسيطة كده فيختصر لهم جملة بسيطة فمعظم كتب كتب العقائد التي نقلت إلينا معظمها من هذا القسم قسم المختصر ويمكن من رحمة ربنا إن إحنا ما عندناش ال- الباع الطويل في إن إحنا نخوض في الكتب المطولة فنقلت إلينا الكتب المختصرة التي هي أليق بنا لأنها الكتب التي صنفت لعوام المسلمين في عصرهم احنا هنستفيد من البداية دي ايه وانا مش عارف لسه قدامنا كام دقيقة يا أستاذ محمد هنستفيد من هذه الجملة ايه شيء مهم جدا كمدخل للعقيدة اه آه، هذه الجمله أننا كمؤمنين كمسلمين يبدأ حديثنا عن الإيمان والإسلام بالشهادة نشهد لله بالوحدانية ونشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ولما شهدنا لله وشهدنا لنبيه شهدنا لكل أنبياء الله ورسله من قصهم الله علينا في كتابه أو ذكرهم لنا نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته ومن سكتوا عنه فلم يذكروه لنا لأن ربنا أخبرنا أنه قص علينا من شأن بعضهم ولم يقصص علينا من شأن البعض الآخر ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك فنحن نؤمن بالجميع من قصه الله علينا ومن لم يقص الله علينا لكن من قصه الله علينا عرفناه بشيء من التفصيل ومن لم يقص الله علينا آمنا بهم على سبيل الإجمال دون خوض في التفاصيل يعني إيه؟ يعني لما يجي لي واحد يقول لي في نبي اسمه حزقيل حزقيل وده موجود في كتب أهل الكتاب حزقيل ده نبي وفي نبي اسمه دانيال ويقال انه اكتشف قبره في زمن عمر بن الخطاب وعلى فكره كتب المسلمين السنه آه، في التفسير وغيره بتعترف بهؤلاء الأنبياء لكن أنا هنا لما أجي أحكم المعتقد هنا أقول إيه أقول هذا لم يرد له ذكر في القرآن ولم يرد له ذكر في السنة وعشان أعتقد عقيدة لابد أنها تكون أصلها فين في القرآن والسنة طب يا عمي ده موجود في كتب أهل الكتاب والمنقول عنهم والمتوارث عنهم أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فأذن لنا في النقل عنهم بغير حرج حتى لو كان النقل في بعض الباطل لأنني بث بنسب الكلام لمين ليهم فمفيش مانع ان انا اقول عندهم النبي حزقيل وعندهم النبي دانيال لكن هل تعتقد اقول انا لا اصدق ولا اكذب يعني انا متوقف الا اذا دل دليل من السنه او من الاجماع يجعلني اميل لهذا ولهذا ان صحت الاخبار ان قبر دانيال كشف عنه في خلافة عمر في اخبار وردت انه هم في بعض بلاد الشرق نبشت بعض القبور فوجدوا النبي دانيال ووجدوا بعض الصحف التي كانت معه طبعا بلغة غير العربية وأن الناس فتنوا بهذا القبر فكتب الأمير إلى عمر بن الخطاب نعمل إيه فأمره عمر أن يخفي قبره وأن يعمي قبره عشان كده يقول لك حفروا حوالي 100 قبر و... ودفنوه في واحد منها وغطوها كلها ودفنوه ليلا ومعظم الناس نايمين عشان الناس ما تروحش تقعد بقى عند القبر وتعملهم يعني ايه منحة البركة وال خاصة إن كان المتوارث عن بني إسرائيل إن المريض يروح عند القبر ربنا يشفيه والحق ومش عارف إيه اللي عايزة الولد تروح ربنا وده نبي عندهم مش وبعض هذه القبور موجود له شواهد للآن يعني لعل انكم سمعتوا خبر من كام يوم إن داعش هدمت قبر النبي يونس في نينوى قال هو يونس له قبر ظاهر؟ آه أرباب البدع عملوا مكانه وقالوا هو ده يونس ومتوارث من أكثر من ألف سنة متوارث من أكثر من ألف سنة فالشاهد هنا إن إنني في العقائد ما بمشيش حتى لا بمشي ورا العوام ولا بمشي ورا بني إسرائيل ولا بمشي ورا أي ما يقال عنه قيل وقال أنا بمشي ورا اليقين المستيقن من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المجمعون إذا أجمعت الأمة فأنا مع الإجماع غير كده يبقى قيلة وقيلة دي مبني للمجهول يقال عنها صيغة التمريض في الرواية مش عارفين مين اللي قال يمكن يكون صح ويمكن يكون باطل فلا تعول كثيرا عليه فلا تعول عشان كده لما اجي اشوف رؤيه ما بنيش عليها معتقد لان ممكن اكون ما اتغطيتش امبارح كويس ممكن يكون الشيطان بيلبس عليا بس انت راجل صالح وبيشهد لك بالصلاح وماله بس انت مش معصوم وكم اضل الشيطان من الصالحين ده الشيطان بيخش على الصالحين من المدخل ده يضل الناس بيهم ويضلهم هم ويضل الناس بيهم فصار عندي بقى ايه عندي مبحث علمي مهم مهم جدا باخد عقيدتي منين قال الله وايه وقال رسول الله المسألة اللي عايز أنبه عليها تاني إن الرجل قال إيه؟ قال فإني لما وردت آمل آمل أو آمد وبلاد جيلان دي بلاد قلنا كلها من غير ما نعرف أماكنها على الخريطة كلها بلاد في المشرق بعضها يمكن له أسماء تانية دلوقتي هو متوجه لفين؟ لمكة لزيارة بيت الله الحرام قال وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه الكرام بعض المحققين للرسالة قال لعل هذا تصحيف من الكتاب لأنه لا يليق بأمثال هذا أن, أن, أن, أن ألا يعرف قضية شد الرحال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان الصحابة يتشددون في هذه المسألة وأكيد هو يعرف النقول المأثورة عن الصحابة في هذا لكن هنا المكتوب المثبت في هذه العقيدة أنا شفت في بعض النسخ زيارة مسجد نبي لكن تأكدت أن واحد زي حالاتي صلحها وإحنا في مذهب أو في تناولنا للكتب في التحقيق لا نستحل ان احنا نغير كلمة ولو كانت صح إلا أن تكون الكلمة كتبت خطأ ودل الدليل القطعي على على إيه؟ على خطئها زي ما يكون كتب اسم بلد غلط فبصححها كتب اسم بلد غلط فإيه؟ يعني قال خرجت من بلبيس فكتبوها بليس ما فيش بلد اسمها بليس في زمن الراجل لكن احنا عارفين في ترجمته انه كان عايش في بلبيس فنكتب بلبيس نصححها ونكتب تحت كده اشاره ان احنا صححناها ايه ودي خطا في في المخطوطه او خطا من الناسخ لان ده دي امانه في النقل ولهذا معظم النسخ كتبت قبر زياره قبر نبي مع ان العقيده الصحيحه ان ان زياره القبر ليست هي المقصد في الزياره وإنما هي تبع للمقصد ناخد خدوا بالكم احنا بنقول عليها مش مشروعة لا مشروعة لكن ليست هي المقصد أنا بروح المدينة ليه ما هو الحج في مكة كله الحج من أوله لآخره فين في مكة وساعات بروح أحج في مكة وأروح ما أروحش المدينة خالص لو واحد بقى من اللي عنده بعض العقائد الطيبة البسيطة يقول لي يعني يا أخي يا اخي بقى يجي لك نفس يجي لك عين تروح مكه وتحج وتروح من غير ما تروح تزور سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اقول له كلامك حلو وجميل بس ما انا زرته الحمد لله يقول لي بس انت المره دي ما زرتوش اقول له بس الرسول لم يوقت لي في الزياره وقتا ما قاليش كل ما تعدي على السعوديه طب افرض الراجل رايح يحج ده من اهل السعوديه جاي من الرياض يحج وهيرجع الرياض تاني تقول له ما روحش عند حبيبك النبي ليه هو انت عايز توهمني ان مروحي عند حبيب النبي ركن من اركان الحج لا ما هوش ركن من اركان الحج طب سنه من سننه طب نافله من نوافله لا علاقه له بالحج ولهذا شد الرحال الى المدينه لمسجد الحبيب النبي عباده مستقله مندوبه ومستحبه لو فعلها العبد في عمره مرة فقد فعل المندوب المستحب ولو أكثر منها فقد أكثر من المندوب المستحب لكن لا يعاتب أحد أنه لماذا لم تذهب هذا العام أو هذا اليوم لا يقال لأحد هذا زي ما واحد يشوفني بصلي في مسجد المجاورة السبعة يقول لي ليه ما جيتش مسجد التوحيد ويعاتبني ما أنا صليت في المسجد الثاني إلا إذا كان المسجد الثاني مسجد بدعة بقى قول لي ليه ذهبت إلى مسجد البدعة يبقى لك حق هنا فهنا المعلوم عند المصنف وغيره ان شد الرحال ليس الى قبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم والقبر لم يكن في يوم من الايام ظاهرا ولا باديا لان الرسول لما دفن دفن على عادتهم في الدفن ولهذا في محمد بن سيرين بيروي وهو من التابعين يروي اظن محمد بن سيرين يروي انه قال لبعض امهات المؤمنين اكشفي لي عن القبر يا ام المؤمنين خدوا بالكم القبر حتى زمن كبار التابعين ما كانش في المسجد كان في بيت السيدة عائشة فعشان يشوف القبر بيعمل ايه بيخبط على بيت السيدة عائشة ويستأذن ويقول لها يا أم المؤمنين نفسي أشوف القبر والسيدة عائشة فضلت ساكنة في, في بيتها وفي القبر وكان القبر عبارة عن ايه عن حفرة في الأرض وعليها سنام من التراب بسيط يعني يعني ايه يعني ما يدل على ان هنا قبر عشان الناس ما تدوس عليه بالاقدام نعمل على القبر الشرعي اللي هو اللحد حفرة في باطن الأرض ثم شق في جانبها يوضع فيه الميت ويطين عليه ثم تردم الحجرة ويوضع عليها إشارة من بعض التراب على أن في هنا تسنيم للقبر ويوضع حجر عند الرأس ليعرف تعرف رأسه الناحيين ورجل الناحيين دي إشارة للقبور وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة لأنه لم يعهد لأصحابه في موته ودفنه عهدا ولا حديثا لم يعهد إليهم لما مت تعملوا فيها كذا وكذا فاختلفوا في هذا فقالوا ندفنه مع أصحابه في البقيع ولا نذهب به إلى مكة مسقط رأسه ولا ندفنه في بيت المقدس حيث مدافن الأنبياء قبله معظم أنبياء بني إسرائيل كانوا في المنطقة ديت ولا نعمل إيه بالظبط فقال بعضهم إيه إن أفضل بقعة اختارها الله لنبيه حيث قبضت نفسه ربنا اللي اختار له عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل هو اللي اختار له اختار يموت فين في غرفة عائشة فاحنا نحمل سريره ونحفر قبره مكان السرير فشالوا الشيء السرير كان نايم عليه وحفروا القبر مكان السرير وكان هذا اجتهاد من الصحابة وروي في هذا حديث لا يصح أو في إسناد شيء يقال إن قال, قال لهم الصديق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أو إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون والحديث فيه ضعف ولو كان الحديث صحيحا لصار هو المستند عشان كده قلت اجتهاد فدفنوه فين في الغرفة ودفن أبو بكر إلى جوار إن لبيت عائشة بيت بنته أنا كنت طول عمري مع الرسول ما سبتوش إلا لم يفرق بيني وبينه إلا الموت وأنا مع هدي وسنته وأنا الخليفة بعده وهذه ابنتي وهذا بيتها فيعني ايه كان كان ميوله عهده رغبته انه يبقى مع الحبيب حيا وميتا اه فدفن مع الحبيب في غرفة ابنته البيت بيت بنته فلما طعن عمر وحملوه على سريره من المسجد ووقف الصحابة حول سريره وقال علي كلمته ما من أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك قاعد بيقول لعمر بن الخطاب بيكلم نفسه كده علي والله ما من أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يقول ابن عباس سمعت بيكلم نفسه كده فنظرت فإذا علي فقال عمر هتعملوا ايه يا اخواننا في في ولايه الامر من بعدي جو بيسقوا لبن لقوا اللبن طالع من من المصريين ومن المعده تقطعت الامعاء والمعده و... واصبح العلاج يعني عسير جدا بيموت والدم ينزف استمرار لا لا يستطيع احد ان يوقفه هنعمل ايه في امر الخلافه واحد قال له اقول لك يا امير المؤمنين قال له قول قال له عبد الله بن عمر ابنك فقال والله ما اردت الله بهذا انت بتجاملني بتنافقني وانا بموت انا اقول ابني ده انا بقول لكم مين بشاوركم حتى في روايه انه قال لا اؤمر على المسلمين رجلا عجز عن طلاق امراته جه لما طلق امراته طلقها طلاق بدعه ونزل الحكم اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن بمناسبته فجعلها عمر في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض هم كبار الصحابة ثم قال لعبد الله بن عمر يا عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين فقل لها يقرئك عمر السلام ولا تقل لها يقرئك أمير المؤمنين عشان سطوة ما لك من ما لها في ما لك في عنقها من سمع وطاعه باعتبارك امير المؤمنين ممكن ايه يبقى لها تاثير نفسي عليها قول لها عمر بيقرئك السلام بيقول لك تاذنين ان ادفن الى جوار صاحبي فقالت والله كنت ادخرها لنفسي ده بيتي بقى انا كنت طمعانه لما موت اندفن في البيت انا رخره ويبقى البيت على قدنا احنا الثلاثه وخلاص كنت ادخرها لنفسي فاذنت له فدفن عمر أما سائر الصحابة فدفنوا في البقيع ولهذا جاءت قضية المسجد بعد ذلك في التوسعة الأولى أو الثانية في خلافة عبد الملك بن مروان المسجد وسع من كل الجهات إلا جهة القبر وهنلاحظ أن الإشكالية أن جهة القبر هي جهة القبلة بس جهة القبلة مش مش مستعرض القبلة ولكن آه، واخد جهتين جهة القبلة والجهة الأخرى في الناحية الأخرى زي ما بتشوفوا كده وانتم ماشيين في المسجد اه اه فلما أراد عبد الملك أن يدخل ال- ال- الغرف وقد مات معظم أو كل أمهات المؤمنين محدش بقى يقول البيت ده بتاعي البيت ده بتاع عائشة ماتت عائشة فخلاص آه، آه، وهي كانت حجرات كأنها كانت ملك منفعة لنساء النبي لأن النبي هو اللي عامل البيوت دي وكل بيت باسم الزوجة بتاعها خاص بيها يعني كأنه كان كان ما كانتش ملكية ك- كأنه كان تخصيصا ولأن الأنبياء لا يورثون إيه؟ ف- ف- فجاء الرأي في أن هذه البيوت تدخل في المسجد وجمع عمر بن عبد العزيز فقهاء المدينة السبعة اللي فيهم بقى آه، من ع- أبناء عبد الله بن عمر سالم ابن عبد الله بن عمر في حميد في من أبناء عبد الرحمن بن عوف اسمه إيه؟ إيه ما حد ذكرني باسمه آه، أعتقد آه، إبراهيم أو حاجة المهم فقهاء المدينة السبعة دول فقهاء التابعين أولاد الصحابة فكلهم كره هذا وكرهوا أن تغير هيئة البيوت عن حقيقتها تخيل المسجد النبوي في مع التوسعات اللي عماله تتعمل النهارده والزخرفه اللي بتتعمل والنجف والبتاع لو فضلت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم على هيئتها تقف فتلاقي السقف بيخبط في نافوخك وتلاقي السقف من الجريد وتلاقي الاعمده من من من خشب النخل وتلاقي ان الحيطان مبنيه من طين اللبن وتلاقي بقى لا في بياض ولا احمر ولا اصفر ولا بتاع ولا حتى رخام ولا اي حاجه وتفضل الهيئه دي تعمل ايه في المسلمين اكيد اكيد تذكرهم بزهد من كان قبلنا لكن قدر الله طبعا آه، في خلافه عبد الملك عمر بن عبد العزيز شاور كان امير على المدينه فلما شاور فقهاء المدينه السبعه وكرهوا هذا كتب الى الخليفه فقال الخليفه ما امرتك ان تشاور وانما امرتك ان تفعل فهدمت الحجرات ودخل الحجرات كلها في مساحة المسجد بقت الناس هتصلي بقى فيها مساحة مفتوحة وجاءوا على الحجرة التي فيها القبور الثلاثة فبنوا عليها حائطا وجعلوه بحيث لا يستطيع أحد أن يتمكن من استقبال القبر والقبلة معا النهاردة أنت مستحيل عليك تتعمد استقبال القبر والقبلة مع بعض وتصلي عشان كده الحتة دي تحس إنها مقفولة مغلقة إلى اليوم الحمد لله إلى اليوم لكن أنت تستقبل القبلة من أي مكان في المسجد حتى لو خارج المسجد فيدخل فيها القبر مش مقصود هنا بقى أنت بتستقبل القبلة وأنت في المسجد أو حتى خارج المسجد لكن حينما تستقبل القبر عاملين لك مساحة تستقبل القبر وأنت مستدبر القبلة مش كده لما نخش من باب السلام ونعدي على القبر بيحصل ايه نيجي نقف قدام القبر يبقى القبله فين في ظهري عشان كده سئل والكلام ده قديم يا اخوان سئل الامام مالك يا امام اذا زرت الحبيب النبي بنسلم عليه على فكره كان عبد الله بن عمر هديه اذا رجع من السفر يبدا بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم ياتي القبر فيقف حيال قبر النبي فيقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينتقل نقلة خفيفة كده إلى اليسار ويقول إيه السلام عليك يا أبا بكر لسه أبو بكر مش أبوه ثم ينتقل النقلة الثالثة ويقول السلام عليك يا أبا قال له يا أبي أهو السلام عليك يا أبا بالتاء المربوطة زي ما احنا كده بنحرفها نقول يابا ما هو يابا دي هي ايه يعني ت- تطوير لكلمة يا أبي يا أبتي يا أبت يا أبه خد بالك ولا يزيد عن هذا وهو جاي من سفر بس مش ليل ونهار رايح يمشي يتمشى قدام القبر ويقول لك انا بزور مفيش الكلام ده اللي هو قاعد في المدينه اصلا والرسول المدينه وال- والصحابه في البقيع واللي ماتوا و- والسلام يصل للرسول صلى الله عليه وسلم إليه من حيث تسلم عليه إن الله ملائكة يبلغون رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح لكن بنزور القبر فنعمل زي عبد الله بن عمر ما بين لنا الهدي نعمل ايه نخش المسجد نصلي انا جاي المسجد صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه لا تشد الرحال إلا إلى مسجد النبي والمسجدين التانيين كما جاء في الحديث فاروح المسجد وصلت المسجد إيه يعمل إيه أعمل إيه بقى أصلي إن كنت في وقت صلاة أصلي كنت في غير وقت صلاة أصلي تحية المسجد ركعتين سنة تحية المسجد ثم أنتقل للسلام السلام عليك ده سلام بقى وجها لوجه من بسلم عليه كل يوم بقدر ما ييسر الله لي السلام عليك أيها النبي في الصلاة ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه كده لكن أنا خلاص أروح رايح وجها لوجه كده أقول له السلام عليك يا رسول الله هي دي هو ده الوارد وهي دي السنة إذا الإنسان يعني من باب الوجد والشوق والحب زاد أشهد أنك بلغت الرسالة ما هو أنا أصلا مش مش محتاج أقوله له هي دي عقيدتي أساسا وأنا بأظهر له مكنونات عقيدتي ليه ما هي عقيدتي اللي جاية هي عقيدتي اللي بتحركني أشهد أنه رسول الله حقا وصدقا وأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة لكن البعض بيستحب بعض هذه الزيادات اللي هي قد تصيب القلب بالرقة تصيب القلب بالرق يبقى إذن قوله وزيارة قبر نبيه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه قال في هو عمل رسالة في الزيارة في شد الرحال قال إيه قال وكان بعض السلف يعبر بالقبر عن المسجد يعني لما يقول وزور القبر يقصد المسجد لأن القبر تبع له ودي إذا كان هذا كان يقع من بعض السلف من سبق اللسان أو مقصدهم المعنى الذي وضحناه فلا بأس به أقول رحت زرت قبر الحبيب ما تنكرش عليه لأن أنت عارف عقيدتي الصحيحة أنني إيه لا أشد الرحال إلى القبور وإنما أشد الرحال إلى مسجد الحبيب فتسمعها مني وتعديها ليا من غير ما تنكر علي لكن لو في ناس هتتلبس بكلمتي ديت وتقول شفت جمال قال إيه القبور وشد الرحال للقبور وفكركم الباقي نقول له لا اسمع بقى التفصيل خذ هذا التفصيل يبقى الرجل بدأ الشهادة كما قلت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لأن دي مفتاح الإسلام ولاحظ أن الشهادة ذكرت في الأركان العملية ولا الأركان العلمية من عندي أركان للإسلام وأركان للإيمان أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة موضع الشهادة في هذه الأركان الإحداشر فين في الإسلام طب هي الشهادة عقيدة ولا عمل لا الشهادة عمل عمل ينم عن معتقد العقيدة في القلب والشهادة تعبير عن مكنون القلب أقول لك أنا أشهد ولهذا لا تطلب هذه الشهادة إلا من الإنسان الذي يدخل الإسلام يعني ما جيش قال لك إيه؟ قول الشهادة اشهد لكن أنا أقولها على سبيل التأكيد مش التأسيس يقولها المؤذن في كل أذان أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين ده مش ده مش تأسيس وإنما إيه؟ تأكيد وأقولها في التشهد في الخطبة لا تصح الخطبة بغير التشهد وأقولها في تشهد الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأقولها كلما سنحت الفرصة لقولها في محاضرة أو كلام يبقى هذا القول مني على سبيل التأكيد والتبرك لا على سبيل إيه التأسيس لكن لما يجي لي واحد عايز يسلم عايز يسلم نقول له قول ايه اشهد ليه بنجيب كلمة اشهد لماذا نأتي بكلمة اشهد آه لان الاصل في الشهود هو الحضور والرؤية ده اصلها في المعنى اللغوي أصل الشهود إيه الحضور لكن أنا هنا بأشهد بلساني عشان كده قلنا الشهادة دخلت في أركان الإسلام لأنها نطق باللسان مش اعتقاد بالجنان الشهادة نفسها إيه أقول أشهد أن لا إله إلا الله فأنا أنطق بلساني عن مكنون قلبي فمكنون قلبي ده عقيدة تعبيري بلساني اسمه إيه شهادة وكأني أشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة فأنكر على كل ما عبد من دون الله في شهادتي لا إله إلا الله إنكار لعبادة الأصنام والأوثان وإنكار للذين يطوفون بقبور الصالحين قال لهم لا أنا, أنا لا أنا لست منكم ولا من هؤلاء أنا ممن يشهد أن لا إله إلا الله المعبود عندي واحد هو الله والمتبوع في البيان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى دي الشهاده ورب العزة قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ونسب هذه الشهادة لنفسه فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدوا خد بالك من فهم العطف عشان ما تعطفش الملائكة على لا إله إلا الله إنما تعطف الملائكة على شهد الله يبقى شهد الله والملائكة شهدوا وأولو العلم شهدوا لأن الله في لفظ في كلمة الشهادة منصوبة ولا مرفوعة؟ إيه؟ تصح مرفوعة وتصح منصوبة مستثنى مستثنى بإلا أشهد أن لا إله إلا الله تعرفين قاعدة الاستثناء بإلا والمفرد لما يأتي بعدها قاعدة نحوية معروفة لكن شهد الله هنا الله هنا إيه فاعل شهد فعل والله فاعل يبقى الملائكة تأتي أيضا الشهد لنفسي نعم والملائكة شهدت وأولو العلم يشهدون بشهادة الله وشهادة الملائكة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الشهادة لا بد فيها من النطق الاعتقاد مش مهم النطق عقيدتي مش مهم انطق بيها عشان كده حتى لو قلت عكسها وقلبي مطمئن بها لا يؤاخذني الله بما قلت اه عشان كده ربنا قال عن الطر ان يقول كلمه الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا يبقى الشهاده فيها اعلان وفيها نطق وفيها قول وفيها بيان وفيها بيان وكلمه نشهد احيانا بتبقى صعبه خاصه على غير الناطقين بالعربيه لكن انت لو قلت له قل لا اله الا الله يكفي وان كان بعض العلماء قالوا ان كان كتابيا لان اذا قلت لا اله الا الله تشمل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان بعض اهل العلم قالوا ان كان كتابيا لا تصح الا بالشهاده لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله لان الكتابي بيؤمن انه لا اله الا الله فلو جاء لك انا بقول لا اله الا الله اقول له طيب ما هو انت بتقولها اصلا بس انت بتكذب محمد في الرساله فلا بد وانت بتقول ان انت داخل الاسلام تقول ايه لا اله الا الله ايه محمد رسول الله ولهذا اذا لقنت من لا يحسن العربيه اكتفي بقولك لا اله الا الله فان كان كتابيا تخشى من عقيدته المخالفه فقل له قل محمد رسول الله اذا حبيت تكمل وتتمم خليه ياتي بلفظه اشهد لأن أشهد بالمعاني اللي أنا قلناها أنا أقر أعترف بقول للناس كلها اسمعوا يا ناس أنا ممن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وهنلحظ أيضا أن هذه الشهادة أصلها في العقائد لكن دخلت في الأركان العملية لأنني تعرضت لها بنطق اللسان ونطق اللسان ده عمل نطق اللسان ده عمل زي عمل الأركان فده من العمل فدخلت في الشهادة العملية دخلت في الأركان العملية للإسلام فصارت من الإسلام نطقا وهي من الإيمان اعتقادا تجمع بين الإسلام والإيمان آه، جعل لهذه الشهادة شروطا سبعة والبعض زاد عليها شرط آخر والاجتهاد البعض لكنه المشهور أنها هذه الشروط السبعة جمعها صاحب سلم الوصول إلى علم الأصول في بيتين في قوله العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب شوف بيتين جمال إزاي قبلها قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت لكن أول مشروط بقى قال إيه العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول أنا أذكر أنني في من أكثر من 30 سنة في بداية حياتي الدعوية خدت حديث جبريل في خطبة الجمعة فقرأت في الخطبة وبينت طرقه وبعد كده بدأت أتتبعه في الخطب فقعدت على منبر الجمعة قرابة سنتين أو تزيد عن سنتين فلما جئنا لكلمة الشهادة جعلت هذه الشروط السبعة في سبعة خطب فتتحدث عن العلم يعني العلم إلا من شهد بالحق وهم إيه يعلمون ودايما أضرب مثل توضيحي أقول لك لو جالك راجل ألماني أو ياباني اللي هي لغتهم عندنا مش مشهورة ورحت انت عشت عندهم في بلادهم وبدأت تتعلم اللغة اليابانية أو اللغة الألمانية وتنطق بيها فهو قال لك ما تعلمني العربية علمني العربية فقلت له طب قل لا إله إلا الله فقال وراءك لا إله إلا الله هو يقول كلاما لا يدري معناه انت ما قلتلوش لسه معناها ايه لكن انت بتلقنه الفاظ عربية فصيحة لا وجبت له اخف كلمة على اللسان خدوا بالكم لا اله الا الله دي اخف كلمة على اللسان تستطيع ان تنطق بها والفم مغلق ولا تستطيع ان تنطق جرب جرب كده انت قاعد ساكت ولا تستطيع ان تنطق بغيرها ابدا والفم مغلق حروق الشفتين مش داخله في مخارج لا اله الا الله عشان كده ممكن تحرك لسانك بسهولة وانت قافل فمك فأخف كلمة على اللسان عشان كده ومن مات عليها دخل الجنة يقينا عشان كده بنؤمر بتلقين موتانا لا إله إلا الله نقعد جنبه كده نقول لا إله إلا الله مش قول يا فلان خلي عندك دم لا لا إله. فإن قالها وسمعناها منه سكتنا فهو في شأن آخر لا ندري حاله ولا نشق نشد نشتد عليه ولا نشق عليه فإن تكلم بكلام غيرها أعدناها عليه ثانية لتكون آخر ما يلفظ به ودي من نفع الحي للميت إن الميت ينتفع بيك إنك دليته على الخير ف إذا لقيته عمل كده ساعات بعض الناس دايما تربط بين الشهادة وبين الإشارة التي في التشهد الإشارة دي في التشهد يا إخواني ويجوز استخدامها في غير التشهد كان الرسول يستخدمها على المنبر ألا هل بلغت اللهم اشهد فإذا لقيته عمل كده أعرف أنه قالها ولا تشق عليه من شروطها العلم قلنا أن الياباني علمته لا إله إلا الله فقال إيه لا إله إلا الله فبعد شوية قال لك بلغته ما تقول لي يعني ايه الكلمه اللي انت عرفتها لي انا عمال اقولها بقالي قلتها جي 100 مره وخلاص بقيت عارف بنطقها صح من كل كتل ما بيكرر بينطقها صح فقلت له معناها لا معبود بحق الا الله وبوذا اللي عندكم ده معبود باطل وقال لا لا لا انت جاي تنسف عليا عقيدتي لا يا عم انا مش مصدق بالكلام اللي انت قلته ده يبقى انتفع بها حينما قالها ولا لم ينتفع لم ينتفع لان اول شروطها العلم به وده قال كلام ما هوش عارف يقول ايه يعني لو البغبغان اللي في بيتكم قال لا اله الا الله يخش الجنه البغبغان مش مكلف فلو لقنته لا اله وقالها ما تقعدش بقى تصوره وتجيبه على الفيسبوك وتقول البغبغان بيقول لا اله الا الله وتعمل وتعتبر انها ما هو البغبغان ممكن يشتمك تعلمه شتمه فيشتمك هو لا يدري ما يقول هو عنده قد- قدره على محاكاه البشر في بعض الاصوات يبقى اول شرط في لا اله الا الله ايه علم تاني شرط طب انا عرفت ال- ال- ال- الالماني ولا الياباني معناها عمل ايه ها؟ رفضها يبقى القبول شرط مش علم بس طب ما ابو جهل كان عارفها كويس ورفض ان يقولها ابو طالب كان عارفها كويس والرسول قال له على فراش موت قل لا اله الا الله وانافح بك عن بها عنك يوم القيامه ما قالهاش ما قالهاش مات على ما مات عليه الآباء والأجداد ولهذا هو في النار هو في النار يقينا وإن كان أخف أهل النار عذابا من المشركين كما جاء في الحديث بإيه ببركة دفاعه عن الحبيب النبي كان بيدافع عنه عصبية كان بيدافع عن ابن أخوه أنت ابن أخويا اللي ربيتك واعمل ما بدالك محدش هيقدر يوصل اليك طول ما انا عايش وما كانش بيدافع عنه بقوه سيف كان بيدافع عنه بهيبه المكانه والمنزله في اهل مكه ابو طالب كان شيخ طاعن في السن لكن دول كانوا الناس بيقدروا الكبير كويس طول ما الكبير معاهم على عقيدتهم ويمكن دي اللي خلى ان ربنا قدر ان ابو طالب ما يقولهاش طول عمره لانه كان حمايه الرسول لو قالها يتعذب هو والرسول يتهان هو والرسول لانه خلاص بقى عدو لكن واقف يحميه وهو معاهم فدي عامله ايه وده تقدير ربك سبحانه وتعالى الذي يملك الهدايه والاضلال يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله يبقى القبول ده شرط اليقين ما يبقاش العلم علم خلاص علم معلومه جت ومشيت لابد ان يستقر العلم في قلبي يقينا الانقياد هي الكلمة دي وراها ايه وراها انك تصلي وتصوم وتصل الرحم وتعمل كذا انا انقاد انا اسمع وان كان الانقياد شرط تتابعي يعني الناس تقبل الانقياد ثم تتفاوت فيه مش الناس بتتفاوت في الصلاة والصيام وال... والأعمال بحسب ال... ال- الهمة والنشاط والفترة والضعف والعجز لكن هو كله يعلن انه منقاد فالانقياد اعلان قبول ما جاءت به الكلمه ودلت عليه الاخلاص انك تريد وجه الله بعملك الصدق انك تكون صادق فيها وفي قولها وفي العمل بمقتضاها ال- المحبه انك تحب الله اكثر من كل محبوب غيره وده باب مهم جدا بيغلط فيه بعض الملتزمين لا يعرف عقيدتنا في محبة الله يا اخوانا الله أعظم محبوب نحب كنت بقول للناس المحبوب الأعظم يقول لي صلى الله عليه وسلم أقول له لا يا أخي محبتنا للنبي فرع عن محبتنا لله مش كده لأن ربنا دلنا على محبتنا له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا- اتبعوا هذا النبي آه يحببكم الله آه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الدرس الجاي هنتكلم في مسألة الصفات اللي قرأها الشيخ محمد هيقرأها تاني وهنتكلم فيها ودي مهمة جدا في دراستنا للمعتقد كيف نفقه ونفهم ما ورد في الكتاب والسنة من وصف لله عز وجل هل نؤوله هل نحرفه هل نغيره هل نقبله على ظاهر التمثيل والتشبيه أم نقبله على ظاهر التنزيه لله عز وجل هذا منهج أهل السنة ونبينه إن شاء الله تفصيلا آه، في الغد إن شاء الله وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته